يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم فإن ظن أنه عالم فقد جهل وفي ظلال الرحمة الوارفة وفي طب القلب حديث اليوم من القلب وعن القلب وإلى القلب أتحدث والقلوب يعتصرها الألم من كثرة الشهداء والضحايا في الأحداث الأخيرة وتعازية لأهالي الشهداء وأوصيهم بالصبر وموضوع حلقة النهاردة عن الوقاية من أمراض القلب ويمكن الوجع النفسي والألم والانفعال والتطرف في المشاعر ده من ضمن أسباب أمراض القلب اللي أنا يمكن هركز الحديث عنها النهاردة لو عرفنا أن فاتورة أمراض القلب في البلاد المتقدمة فاتورة عالية جدا وفاتورة باهظة جدا ومكلفة جدا في أمريكا مثلا سنة 2005 جمعية القلب الأمريكية بينت أن حوالي 350 مليار دولار دي ميزانيات دول هي فاتورة أمراض القلب ومع ذلك يبقى مرض القلب هو المتصدر للأمراض بصفة عامة والسبب الأول للوفيات والتكاليف ويمكن بأذكر كلمة جميلة للجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب أن قلوب المصريين الأكثر وجعا نعم يا دكتور مجدي هي الأكثر وجعا معنويا وهي الأكثر وجعا عضويا الأكثر وجعا معنويا يمكن احنا بقالنا سنة دلوقتي لم نشهد الاستقرار وكل يوم نحن فعلا في شأن وتقلب وانفعالات وحزن وانفعالات شديدة جدا ممكن تؤثر إلى على القلب وكل الدراسات الحديثة بتؤكد أن التطرف في المشاعر وأن الأزمات العاطفية والصدمات النفسية ممكن أن تؤدي إلى أمراض القلب وتحضرني أيضا وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة طلب منه الوصية قال لا تغضب قال له زدني قال لا تغضب قال له زدني قال لا تغضب قالها ثلاث مرات لأن الغضب والتوتر والانفعال بيؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي احنا عندنا اتنين جهازين عصبيين لا إراديين الباراسمبثاوي والسمبثاوي السمبثاوي اللي هو العصبي المختص بحالات الأزمات والانفعالات والخوف والطيران والحرب بيسموه 3 F fear fight and flight في الخوف وفي القتال وفي الطيران بتلاقي الواحد مشدود جدا حدقة العين متسعة ضربات القلب سريعة الضغط بيعلى المفروض وقت ما يعني ينقشع هذا الحدث يرجع كل شيء لطبيعته ويهدأ القلب لكن لما يكون فيه ضغوط متواصلة وانفعالات متواصلة يحصل تقلص في الأوعية الدموية ممكن ضغط الدم يبقى مزمن ممكن يحصل تقلص في الشرايين التاجية تحصل أزمة قلبية ويمكن في متلازمة حديثة اسمها stress cardiomyopathy اللي هي أزمة عضلة القلب نتيجة التوتر والانفعال يعني بيجي لنا حالات في معهد القلب شباب في مقتبل العمر نتيجة صدمات نفسية وأزمات وانفعالات يقول لي دم اتحرق يا دكتور جيت أعمل له رسم قلب تشخص في الأول التشخيص المبدئي ان هو جلطة في الشريان التاجي بعد كده تعمل الفحوصات تلاقي الشريان التاجي سليم وكل اللي حصل نتيجة ضغط عصبي حصل تقلص في الشريان التاجي والعضلة بدأت تتأثر وممكن تؤدي إلى والعياذ بالله إلى تلف دائم في عضلة القلب إذا الانفعال والتوتر من ضمن أسباب أمراض القلب واحد هيقول لي يا دكتور طب انت بتطالبنا بحاجة غير معقولة ازاي الواحد يعزل نفسه عن الواقع طبعا التفاعل ومن لم يهتم بأمر المسلمين وأمر الناس ليس منهم لابد أن تكون عضوا مشاركا فاعلا في المجتمع لكن أنا نصيحتي ووصيتي أن يكون هناك اعتدال في المشاعر نفرح باعتدال نحزن باعتدال نغضب باعتدال نشجع باعتدال لابد من الاعتدال في كل حاجة نختلف باعتدال يعني في أدب الحوار وأدب الاختلاف في الحوار باعتدال يعني الواحد بيشاهد برامج الفضائيات والتوكشو صراع ديوك يعني انفعالات وتوترات يعني ممكن أن تؤدي إلى أزمات قلبية نتعلم أدب الحوار المعتدل الهادئ والمولى عز وجل يخاطب خير الأنام بيقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الغلظة والفظاظة والانفعال والعنف في الحوار كل ده ممكن يؤدي إلى أزمات قلبية وإلى مشاكل كبيرة جدا وأيضا المولى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب القلب المطمئن الوادع المسالم الآمن الراضي بما قسم الله له المتفاعل مع الأحداث والحوادث باعتدال الواصل لرحمه المتصالح مع عشيرته دبيب قلب سليم معنويا خالي من كل أمراض القلب الغيرة والحسد والبغضاء وأمراض القلب المعنوية هي بالضرورة تؤدي إلى أمراض القلب العضوية ويمكن العرب زمان اكتشفوا هذه الحقيقة والشاعر العربي بيصف قلب الغيور بالنار التي تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله يفضل يحرق في نفسه حالات كتيرة جدا يقول لي أنا دمي اتحرق كان منفسن تبص ليه جات له أزمة قلبية واتحجز في الأناية المركزة إذا الانفعال في المشاعر والاعتدال في الانفعال في المشاعر ده ممكن يؤدي إلى حماية من أمراض القلب ويمكن في الصلاة وفي العبادات كلها نوع من الصلة بالمولى عز وجل كان المصطفى إذا حضرت الصلاة يقول أرحنا بها يا بلال هي راحة للقلب وسكينة تتنزل على على القلب وصلة بالسماء ويمكن لقوا الناس اللي هي بتحافظ على صلاة الفجر دي أقل الناس أزمات قلبية دي دراسة عملتها جمعية القلب الأردنية ولقيت الناس اللي هي مواظبة على صلاة الفجر واللي بتصحى في هذا الوقت كل يوم تتواصل مع المولى عز وجل وبتكسر دايرة النوم الدايرة اللي بيبقى فيها ضربات القلب بطيئة وقابلية التجلط عالية بيبدأ الواحد يتحرك ويستنشق أو يتنفس الأذون النشط المفيد الهواء النظيف النقي ويبدأ يتحرك يعمل نشاط في الأوعية الدموية ودورة القلب ويبدأ يتواصل مع المولى عز وجل فتتهبط الرحمات وتتنزل الرحمات وتتنزل السكينة بيبقى قلب وادع سليم مسالم مطمئن تقل فيه أزمات القلب الدراسة التي عملتها جمعية القلب الأردنية بينت أن الصلاة وخاصة صلاة الفجر دي فعلا بتقلل أزمات القلب إذا الناس المعتدلة اللي هي دايما بتبص للجزء المتفائل النصف المملوء من الكوب دايما في ناس إذا كان الكوب نصه مليان ونص فاضي يبدأ يتكلم على النص الفاضي يركز على السلبيات ويضخم من العيوب ويزيد من أهمية النقائص ولا يهتم بالحاجات الإيجابية لابد من التركيز على الإيجابيات ليكون هناك أمل وتفاؤل لأن القلب الفارغ من الأمل ومن التفاؤل والقلب المعمور والمحشود بالتشاؤم والغضب والحزن ده قلب سيكون مريض عضويا بالضرورة الزعل والانفعال والغضب والخوف والتوتر ممكن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وعندنا ما يسمى ضغط الدم العصبي وساعات في العيادات لما بيجي العيان ما بيكون مشدود والدكتور بيقيس له الضغط نلاقي الضغط عالي جدا بنسميه white coat hypertension اللي هو الضغط العالي نتيجة المعطف الأبيض البالطو الأبيض له كده هيبة ودخول العيادة له هيبة لذلك نصيحتي للشباب الأطباء دايما أقول له لا ما تخليش قياس الضغط ده أول حاجة استنى لما العيان يهدى وما يكونش منفعل وما يكونش مدخن سجاير أو شارب قهوة أو شاي قبلها وسيبه يرتاح شوية في الكرسي بتاعه وتقيس الضغط وهو مستلقي مسترخي في الحالة دي ممكن تقيس الضغط وما يطلعش الضغط العصبي عالي الضغط العصبي العالي لو تكرر ممكن يبقى ضغط مزمن مستمر يؤدي إلى أمراض القلب طيب نتلقى الاتصال وبعد كده نرجع لموضوعنا النهاردة وهو الوقاية من أمراض القلب وعلى رأسها الانفعالات والتوتر والحزن والقلق إيمان من الإمارات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام أيوة إيمان اتفضلي دكتور انا كان عندي cancer في الثدي أيوة كنت عامل عمليه cancer في الثدي آه ناحية واحدة ولا ناحيتين الناحيه اليمين الناحية اليمين وبعدين عملت اشعاع أيوة وبعدين عملت اشعاع أيوة بعدها معاك.
حصل آه، التهاب في الرئه التهاب رئوي أيوة بعد التهاب في الرئه آه، اخدت كورتيزون والحمد لله الرئه بقت كويسه كورتيزون طيب خدت علاج بس بعد كيماوي كده ولا إشعاعي دلوقتي، آه، اكتشفوا ان الجهه اليمين من القلب متضخمه الجهة اليمين من القلب متضخمة أيوة البطين الأيمن طيب أنت كان عندك آه، الجهة- الجهه الشمال كويسه الرئة الشمال كويسة الجهة الشمال من القلب كويسة والجهة اليمين من القلب متضخمة في حاجة نعم.
تانية في ارتفاع في آه، ضغط فأنا الشريان دلوقتي الرئوي قالوا لي ان الرئه بقت كويسه بس انت محتاجه آه، تمارين للرئه على التنفس للرئة ولا الناحية اليمين من القلب لا قالوا لي ان الرئه هي اللي مأثره على الناحيه اليمين من القلب ايوه ما انا بقول لك يعني هي الناحية اليمين من القلب متضخمة اه بالظبط بالظبط كده طيب الرئة دي بعد انت ما عملت التمارين وعملت العلاج بتاع الجهاز التنفسي لسه ما عملتش اتحسنت التمارين انا خدت الكورتيزون بس لسه ما بداتيش تعالج الرئة طيب البطين لا اخدت الايمن الكورتيزون للرئه خلاص الرئه خلاص بقت كويسه لا البطين الايمن ده او الناحيه اليمين من القلب عامله لك اعراض ايه جسمك بيورم ولا بتنهجي كويس قوي
بتنهاجي
انا بتع- بتعب لما اجي امشي ما بقدرش امشي رجليكي بتورم او بطنك او كده نعم بيحصل ورم في الساقين مرمى شويه ولما بتنامي على ظهرك بتحسي بنهجان ولا بتنامي عادي لا ممكن انام على ظهري عادي آه، بتنامي على كم مخده بالليل لا مخده واحده طيب آه، اتفضلي وانا هشرح ال- الحاله بتاعتك شكرا آه، دلوقتي الحاله طيب ناخد الاتصال الثاني وبعد كده نجاوب عن الاثنين ميرفت من اسكندريه ايوه ميرفت ميرفت السلام عليكم وعليكم السلام ايوه يا دكتور ايوه بقول لح... بقول لحضرتك آه، انا كذا مره رحت لدكتور قلب ايوه آه، وعملت آه، موجات صوتيه على القلب وعملت اشعه ايكو بينت رسم ايه قلب وشا...
بينت ايه يا- يا ميرفت كويسه ما فيش اي حاجه طيب ايه اللي بيتعبك دلوقتي انا مجرد ما بطلع السلم دور واحد مم.
ابص الاقي نفسي نهجان جامد.
نهجان مع أنا مجهود باخد قليل نفسي.
مع مجهود قليل اه ف- طيب.
وحضرتك آه، يعني اطلع السلم امشي امد شويه ابص الاقي نهجان جامد كان عندك حمى روماتيزميه وانت صغيره يا ميرفت كان عندي ايه؟
حمى روماتيزميه او خدت بنسلين طويل لا لا المفعول لا طيب اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك شكرا طيب نبدا الاول بحاله ايمان من الامارات طبعا ربنا يعافيها هي جالها آه، سرطان وشالت الثدي آه، وبعد كده خدت علاج بالاشعاع ويبدو ان الاشعاع اثر على الرئه والرئه اثرت على آه، البطين الايمن آه، طبعا في ادويه معينه لازم هتاخدها عشان تقلل الضغط على البطين الايمن لان دايما مشاكل الرئه ومشاكل الشعب الهوائيه والناس اللي عندها ربو شعبي ونزلات شعبيه متكرره بيحصل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي والشريان الرئوي زي ما احنا عارفين ده طالع من البطين الايمن اللي هو الناحيه اليمين بتاع القلب احنا القلب فيه ناحيه يمين وناحيه شمال الناحيه اليمين البطين الايمن بيضخ في الرئه فبالتالي اي مشكله في الرئه بتؤثر سلبا على البطين الايمن اللي هو متصل بالرئه عن طريق الشريان الرئوي فارتفاع ضغط الشريان الرئوي بيؤدي الى تمدد البطين الايمن يبقى احنا لازم ندي ادويه وفي ادويه حديثه كتير جدا مفيده ل بتنزل ضغط الشريان الرئوي داخل القلب نفسه غير الضغط اللي هو العام يعني ممكن اقيس لها الضغط العام اللي هو ال systemic او ال arterial hypertension او الضغط اللي هو العالي العام ما يطلعش عالي اقيس لها الضغط داخل الرئه بالموجات الصوتيه الاقي شريان الرئه والضغط بتاعه عالي ده بيؤثر على البطين الايمن والبطين الايمن مهمته انا بعتبره ان هو المسؤول عن عمليه الصرف من داخل الجسم سحب الميه والدم من الاطراف وكده وعشان كده لما بيحصل فيه ضعف او هبوط او تمدد او ترهل يبدا الميه تتحوش في الجسم يحصل ما يسمى الاديمه او الاستسقاء في البطن والاديمه او التورم في الساقين واحيانا تلاقي الوريد بتاع الرئه متضخم كده في الحاله دي بندي ادويه اللي هي مدره للبول بتنزل الميه وبنحاول ندي ادويه تقلل ضغط الشريان الرئوي ولو كان في مشكله في الرئه لسه باقيه بنحاول نظبط العلاج بتاعها لكن آه، بطمنها ان شاء الله تكون حاجه بسيطه وتكون من الحاجات اللي هي بتستجيب للادويه والادويه بتاعتها بقت متوفره دلوقتي نيجي على حاله الاخت الثانيه ميرفت من اسكندريه بتقول ان عندها نهجان ما بيروحش وعملت موجات صوتية وما ظهرش السبب الحقيقة لازم نعمل فحص كامل طالما في نهجان لازم نشوف أسباب النهجان أسباب النهجان كتيرة مش كلها القلب يعني أحيانا بيكون مثلا نقص في اللياقة أو وزن زيادة يعني مثلا أنا وزني 60 70 كيلو في خلال سنة بقى وزني 90 أو 100 كيلو أكيد أنا هنهج حتى لو قلبي سليم هبدأ أطلع السلم هنهج هبدأ أتحرك هنهج فالزيادة في الوزن اللي هي الجامدة جدا في فترة قليلة ممكن تؤدي إلى نهجان شديد الحاجة التانية كمان نقص اللياقة يعني واحد ما بيتحركش طول حياته قاعد قدام المكتب وعلى الشاشات وقدام الكمبيوتر كل حاجة بال wireless وبالموبايل وبالريموت ما بيتحركش حتى التلفزيون ما بيغيرش القناة بتاعته ما بيتحركش ما بينزلش يصلي ما فيش حركة والدين بتاعنا يحض على الحركة والمولى عز وجل امشوا سيروا في الأرض فالمشي والسير والحركة ده مهم جدا لتحسين الحالة آه، الوقائية للقلب وتحسين الوظيفة النوعية للقلب واللي هي اللياقة البدنية أو لياقة القلب الطبيعية فعلا وناس كتير بتنهج بسبب النقص في اللياقة الواحد بيجرب لو قعد يومين ثلاثة نايم في السرير نتيجة أي حاجة لو نزلت برد يجي اليوم الثالث وهو نازل يلاقي نفسه نفسه مش كويس آه، توازنه مش كويس فالحركة مهمة جدا للحفاظ على آه، الوقاية من أمراض القلب بمعنى إن ممكن يكون النهجان سببه بس ناقص في اللياقه الحاجه الثالثه المهمه جدا اللي بتعمل نهجان والقلب سليم اللي هي الانيميا يعني المصريين دايما وخاصه السيدات تيجي تعمل الهيموجلوبين تلاقيه 9 10 المفروض ما يقلش عن 12 بالنسبه للسيدات وبالنسبه للرجاله ما يقلش عن 13 نقص الهيموجلوبين اللي هو الانيميا ده آه، ممكن يؤدي الى انهجان ناس كتيره تجيلي جدا وزنها كبير ويقول لي يا دكتور ازاي انا انيميا وانا وزني 90 كيلو لا دي عمليه نوعيه مش كميه يبقى نقص الهيموجلوبين ده نقص في النوع في زياده كميه في الوزن لكن زياده نوعيه مفيش المفروض مع الزياده الكميه في الوزن الهيموجلوبين يتماشى مع دي زياده في ناس وزنها بيزيد والخلايا اللي هي الدهنيه بتزيد ومع ذلك الهيموجلوبين بيقل تلاقيه وزنه 80 و90 لكن انيميا تعمل شفايفه تلاقيها باهته ايده تلاقيها باهته ده مجرد ياخد حديد وفيتامينات يتحسن جدا اذا مهم جدا البحث عن الانيميا و... طيب اشوف الاتصال وبعد كده اكمل برضو آه، شرح الحاله بتاعت ميرفت حسن
الو السلام عليكم يا دكتور اهلا يا ابو علي واهلا ببني سويف واهل الصعيد الكرام كلهم مع ان بني سويف تعتبر يعني مش من الصعيد قوي بس يلا
ربنا يبارك في حضرتك اتفضل
هو سيادتك كان عندي طفل عنده 8 سنين سيادتك و 8 ست سنين؟
شهور آه، كان عنده نهجان وكانت ركبتيه بتوجعه فعملت له ال- الميكروب السبحي كان طالع 400 الكلام ده سيادتك من ست شهور من ست شهور بس اه من ست شهور سيادتك طيب وهو قبل كده ما كانش بيشتكي لا سيادتك ما كانش فيه- المفاصل كان- بتاعته الركبتين كان الموضوع في البدايه كان لوز اللوز بس شلت له آه، اللوز ولا لسه موجوده اللوز وبعد ما شلت اللوز عملت الميكروب السبحي برضه طالع ايجابي 400 اه من ست شهور لازم الكلام ده لازم يمشي على بنسلين طويل المفعول فسيادتك الصح اللي سيادتك قلته كده انا من سيادتك عملت له طبعا الاول اشعه سيادتك على آه.
على ايكو على القلب على القلب طلع اه طلع ما اعرفش سيادتك ضيق في الصمام او ارتشاح المهم حاجه زي كده يعني ارتجاع في الصمام الميترالي ولا الاورطه لا سيادتك ما عرفتش والله يا فندم طب سؤالك عن ايه وانا هشرح لك الحاله سؤالك فسيادتك يا فندم آه، عملت له ال- اللي خد البنسلين الفوري المفعول ده لمده آه، ست شهور كل طبعا شهر كان بياخد حقنه لا دلوقتي احنا بندي كل اسبوعين خلي بالك آه.
بص الطريقه اتغيرت اتفضل على حضرتك.
كنا زمان اتفضل على بندي- حضرتك في مره فقلت لي لا الحقنه واحده في الشهر ما تكفيش ف- اه لازم كل حضرتك اسبوعين عندك يعني.
لازم كل اسبوعين اه اه فاللي حصل سيادتك ان انا عملت له ش- آه، ايكوا تاني على القلب من حوالي تش يعني 15 يوم بس من آه.
15 يوم سيادتك عامل له ايكو تاني اه طالع سيادتك الاشعه بتاعته طالعه normal طب حلو.
طالع ال ASOT اه طالع normal كويس وطالع ال ASOT سيادتك اللي هو الميكروب السبحي طالع برضه سيادتك آه، م- مش آه، مش عالي أوي.
طالع اقل من 200 معلش هتكمل برضو على البنسلين يعني طالع سيادتك 158 هتكمل يا ابو علي على البنسلين لازم سيادتك اكمل برضه لغايه سن 25 سنه ماشي يا فندم مفيش وسيله تانية تحمي قلبه والا ممكن يحصل انتكاسه تاني لان هو عنده قابليه ان يعمل الاجسام المضاده دي تاني لو انت اهملت هيجي له اجسام مضاده وعلى فكره انت شلت اللوز لكن زوره لسه موجود ممكن يحصل التهابات في الزور بالميكروب السبحي وبرضه الاجسام المضاده تطلع وأجس- وهذه الاجسام المضاده خطورتها ان هي ممكن تعمل مشاكل في صمامات القلب سواء بالضيق او الارتجاع فانا انصحك ان انت تستمر على البنسلين طويل المفعول طالما حصلت استجابه الحمد لله وطبعا انا ببارك لك ان الموجات الصوتيه الاخيره طلعت كويسه ويا ريت كل ست شهور تعدوا الموجات الصوتيه على القلب وبرضه انا هشرح الحاله دي بعد ما اخلص اجابه السؤال بتاع ميرفت برضه ام احمد من الفيوم
السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور ازيك يا ام احمد جزاك الله خيرا ربنا عنها يخليك الله يخليك انا عندي بنتي بتاخد بنسلين لانها عندها حمى روماتيزميه عندها كام سنه عندها 16 سنه 16 سنه ايوه فطبعا هي لما بتاخد الحقنه بعدها تعبات جامده في رجلها بيحصل التهابات في رجلها اه في صوابع رجلها كده لدرجه ان في صبع الافران اللي هو الصغير آه، اتفتح كده فتحه صغيره اه فأت- أو طب-
لا بس دي مش من الحمى الروماتيزميه الحمى الروماتيزميه دايما بتمسك المفاصل الكبيره الكوعين الركبتين كده المفاصل الصغيره دي ممكن تكون يا التهابات فطريه يا املاح حللي لها الاملاح كده وشوف الاملاح نسبتها ايه بس برضو ده مش سبب انك تبطلي الحقنه يا ام احمد لازم تكملي الحقنه بتاعتها لغايه سن 25 سنه في اتصالات كتيره جدا عن ال- الحمى الروماتيزميه طيب ناخد الاتصال ده وبعد كده نشرح النقطه دي ابراهيم من الاردن ابراهيم
السلام عليكم وعليكم السلام
ايوه اتفضل يا سمعت ابراهيم دكتور.
اهلا بيك آه، عملت آه، اتصلت قبل كده على على الدكتور هنا عشان الرحمه آه.
عندي ضربات القلب سريعه فقال لي اعمل اشعه وعمل اه والناس آه، برضه بس الدكتور ما قاليش عندك اي حاجه يعني لا بص ضربات القلب السريعه ضربات القلب سريعه جدا يعني اسمع يا لو ابراهيم بس عملت اي مجهود اسمع يا ابراهيم ضربات القلب السريعه مش الموجات الصوتيه بس اللي هتبينها انت محتاج حاجه اسمها عملت موجات صوتيه وعمل لي كل شيء الدكتور قال لي س- عن- كل شيء عندك سليم ما فيش اي مشكله طب عندك اسمعني بس اسمعني ضربات القلب السريعه دي ممكن يكون سببها كهرباء زياده في القلب فانت محتاج ان انت تعمل حاجه اسمها الهولتر رسم قلب آه، مست...
مش سامع حضرتك يا دكتور آه، طب بص اطفي التلفزيون واسمع من التليفون خلاص ماشي آه، آه، ضربات القلب السريعه ضربات القلب السريعه دي ممكن يكون سببها بؤره كهربيه زياده في القلب فالبؤره الكهربيه دي مش هنشخصها بالموجات الصوتيه بنعمل رسم قلب مستمر 24 ساعه اسمه الهولتر ده جهاز صغير قد الموبايل آه، العيان بياخده بيروح بيه بيرسم ممكن 24 ساعه ممكن 48 ساعه وفي احيانا بنعمله اكتر من كده وده بيسجل ضربات القلب ونبض القلب في الحركه والسكون في اليقظه والنوم في الصبح والليل بحيث لو في اي اختلال في كهرباء القلب نقدر نلقطه في ساعتها فمهم جدا عشان نشخص كهرباء القلب نعمل الهولتر او رسم القلب المستمر واحيانا بنعمل رسم قلب بالمجهود يعني ممكن رسم القلب العادي ما يبانش وده برضو في اجابه السؤال بتاع ميرفت من اسكندريه قالت ان هي عملت الموجات الصوتيه وهي نايمه عادي طلعت مش كويسه لكن مع المجهود بيحصل لخبطه في الحاله دي يا ميرفت برضو ممكن نعمل رسم قلب بالمجهود او موجات صوتيه بالمجهود عشان نشوف القلب مع الاجهاد بيحصل ايه لان في بعض الاحيان بيكون القلب متكافئ بس على قد المجهود العادي والراحه لكن اول ما الواحد بيبدا يتحرك يبدا تظهر المشاكل عشان كده بنحب ن- نفحص القلب في الحركه والسكون في السكون رسم القلب العادي الموجات الصوتيه العاديه في الحركه ممكن برسم القلب الهولتر او بالاجهاد رسم القلب على الجهاز اللي هو ال treadmill المشايه ويعمل رسم قلب او موجات صوتيه بالمجهود بنعلق ماده كيماويه بتسرع نبض القلب ونعمل موجات صوتيه بالمجهود اما بالنسبه اسئله كتير جت عن الحمى الروماتيزميه والوقايه والميكروب السبحي من بني سويف ومن كذا حته الوقايه من الحمى الروماتيزميه مهمه جدا انا النهارده بتكلم عن الوقايه من امراض القلب كويس نركز على هذه النقطه في الدقائق آه، القادمه آه، الحمى الروماتيزميه من الامراض المتوطنه في مصر وانا دايما بقول عندنا النمط الخاص بينا النمط المتحور بتاع الحمى الروماتيزميه زمان كان عشان تشخص حمى روماتيزميه في حاجات معينه مكتوبه في الكتب بيدرسها طلبه الطب الحقيقه ما عدناش بنشوف الحاجات النمطيه دلوقتي دلوقتي بتحصل الحمى الروماتيزميه بدون هذه الأعراض اللي هي الواضحة بأعراض بسيطة جدا لذلك أنا بشخص الحمى الروماتيزمية على الشك يعني مجرد يحصل وجع في المفاصل بالنسبة للطفل وعنده التهابات في اللوز متكررة أعمل له التحاليل الثلاثي بتاع النشاط الروماتيزمي وهذا يشمل الأجسام المضادة وسرعة الترسيب والبروتين المتفاعل C نقولهم من تاني ثلاث حاجات سرعة الترسيب الخلايا المضادة للميكروب السبحي أو الأجسام المضادة للميكروب السبحي والبروتين المتفاعل C الثلاث حاجات دول لو طلعوا إيجابيين حتى لو ما عنديش الركب ورمانة وسخنة ده أنا بشخص إن العيان ده عنده نشاط روماتيزمي وطالما إن أنا شخصت إن عنده نشاط روماتيزمي لازم أعمل موجات صوتية على القلب عشان أشوف الصمامات لأن هو الأجسام المضادة مشكلتها إيه؟ بتعرف سكتها ناحية صمامات القلب او ناحيه الكلى هي الكلى اللي هي الكليه بس باللغه العربيه بالضم الكلى او الكليه فالكلى دي ممكن تبقى برضو هدف للاجسام المضاده يعني في بعض اطفال تجي لها مشاكل في الكلى وفشل كلوي نتيجه الحمى الروماتيزميه ناس تانية يجي لها ضيق في الصمام الميترالي او الصمام الاورطي او الصمام الرئوي او الثلاثي ودول اقل شويه لكن اكتر صمامين داخل القلب بيتاثروا بالاجسام المضاده بتاعه الحمى الروماتيزميه الميترالي والاورطي وبرضه عشان ابسط للناس انا بحب اشرح بتبسيط الصمام الميترالي ده اللي هو بين الاذين الايسر والبطين الايسر ده عباره عن بوابه من ضرفتين بين الاذين الايسر والبطين الايسر بيعمل ان الدم ينزل من فوق لتحت من الاذين للبطين واول ما يملى البطين يقفل ما فيش نقطه ترجع في بعض الاحيان من النشاط الروماتيزمي تيجي الاجسام المضاده تتلف هذا الصمام يا اما يبقى ضيق لما يجي يملى يعدي بالراحه او يبقى يحصل فيه آه، اللي هو ارتجاع هو اللي بيقول عليه ارتشاح لا هو ارتجاع هذا الارتجاع ان هو الصمام ما يقفلش كويس وقت ما يكون عايز يقفل عارف انت لما يكون عندك مثلا حنفيه في المطبخ والقلب بتاعها مش محكم تقفله للاخر وبرضه تلاقيها بتنقط الصمام ايضا لما بيفوت المفروض اول ما يقفل مفيش نقطه دم ترجع في الاتجاه الثاني حالات النشاط الروماتيزمي يقفل الصمام وتبص تلاقي الدم بيرجع في الاتجاه العكسي فده بيعمل تضخم في القلب ممكن يعمل نهجان ممكن يعمل لا قدر الله مشاكل كبيره جدا واحيانا في الحاجات اللي هي الجامده اللي هي الدرجه الرابعه احنا عندنا درجات واحد اتنين تلاته اربعه الدرجه الرابعه من الشده اللي هي العاليه جدا من الارتجاع ممكن يخلينا نعمل تدخل جراحي سواء باصلاح الصمام او استبداله بصمام طبيعي بشري حيوي او صمام صناعي في الحالة دي بتبقى عملية جراحة قلب مفتوح وعملية كبيرة جدا مش عايزين نوصل لها لذلك الحقنة بتاعة البنسلين طويل المفعول في منتهى الأهمية البنسلين طويل المفعول أساسي في الوقاية من أمراض القلب الأطفال أو اللي الشباب اللي هم الصغير اللي بيجي لهم التهابات في الزور متكررة ووجع في المفاصل وبنعمل تحاليل النشاط الروماتيزمي لازم نبدأ البنسلين طويل المفعول مش مجرد ست شهور وبطل لازم استمر لغاية سن 25 سنة لان السن ده بيفضل فيه في قابليه لانتكاسه وتحصل نشاط روماتيزمي تاني وممكن القلب يعدي من اول مره ويصفي تاني مره فعشان كده ما يصحش ان انا اوقف الحقنه بناء على ان الحاله اتحسنت والتحاليل طلعت طبيعيه لا هستمر يا ابراهيم لغايه سن 25 سنه ايوه اتصال جديد اتصال
السلام عليكم وعليكم السلام من المنيا السلام عليكم وعليكم السلام
ايوه يا فندم اتفضل
بستفسر حضرتك بس والله يا دكتور انا آه، من فتره كده لما بمشي كتير بحس ان عندك كام سنة؟
و- وبنهج كده ولو بتكلم مع حد وانا ماشي بنهج كده عندك كام سنه آه، عندي 30 سنه 30 سنه ما كنتش بتتعالج من اي حاجه لا لا انا ما باخدش اي علاج ولا عملت اي تحليل ولا اي حاجه طيب قست الضغط بتاعك آه، الضغط عادي مظبوط مظبوط عملت رسم قلب لا طيب عملت موجات سطيعه للقلب ما عملتش اي حاجه طيب انت مطلوب منك ثلاث حاجات اتفضل اول حاجه هتعمل تحليل صوره دم كامله عشان نشوف نسبه الهيموجلوبين الانيميا لأن زي ما انا قلت في نسبه عاليه جدا من النهجان بيكون سببها الانيميا ونقص الهيموجلوبين ومجرد اخد فيتامين وحديد بتتحسن الحاله الحاجه الثانيه رسم قلب وموجات صوتيه على القلب اشعه تلفزيونيه هتبين لي كفاءه عضله القلب والصمامات ولو في حاجه في اولها هتبان لو طلعت الرسم القلب والموجات صوتية طبيعية ولسه النهجان موجود وصورة الدم طبيعية ممكن أعمل لك رسم قلبي بالمجهود أو موجات صوتية بالمجهود وإن شاء الله ربنا يطمنا عليكم ما يطلعش فيه حاجة أرجع تاني بالنسبة للوقاية من الحمى الروماتيزمية قلنا البنسلين طويل المفعول كانت الطريقة القديمة وناس كتيرة من البلاد النامية اللي زينا آه، بيدوه كل شهر لكن احنا بدأنا في مصر نديه كل أسبوعين لقينا الجرعة مش كافية ما بتغطيش الشهر وستيل أو ما زال بيحصل النشاط الروماتيزمي رغم الحقنة اللي هي كل شهر فهنا بنديه كل أسبوعين طيب اتصال جديد أم ملك من الجيزة أيوة يا أم ملك ازي حضرتك يا دكتور إزاي صحتك بقول لحضرتك ايه نعم.
انا عندي بنتي بتاخد الابنسلين عندها كام سنة؟
عندها ست سنين ست سنين أيوة آه، دلوقتي انا عملت لها سرعه الترسيب عملت لها التحليل امبارح أه فانا لسه ما جبتش النتيجه هو آه.
اخر ت- نتيجه كانت 450 او حاجه عالي عادي فانا آه.
مشيت على الحقن اللي هي كل آه.
15 يوم أيوة فدلوقتي لو هي حتى السرعه طلعت كويسه هتكملي اكمل عادي هتكملي ما ده اللي ولا لسه بقوله أبطل؟
لا هتكملي احنا أكمل- يمكن لا، هتكملي دلوقتي- البنسلين طويل المفعول كل اسبوعين لغايه سن 25 سنه يا ام ملك طب هو ملوش اي ضرر يا دكتور ملوش ضرر بس الضرر هي بدات تشتكي برجليها يا دكتور ما هو معناها ان هي لسه في نشاط في ادويه تانية ممكن نديها ممكن نديها اسبرين ندي ادويه تانية تقلل النشاط الروماتيزمي واحيانا وبعدين بن...
حضرتك عندي برضو طفله تانية ايوه يا مريم واحيانا بندي كورتيزون بصي دي في قابليه للنشاط الروماتيزمي عند ملك وهي محتاجه تمشي على البنسلين طويل المفعول لغايه سن 25 سنه يعني ما فيهوش اي حاجه يا دكتور لو مشيت عليه لا بالعكس ده هو هيبقى فيه مشكله لو هي ما مشيتش عليه ولو حتى السرعه طلعت مظبوطه ماليش دعوه بالسرعه السرعه دي عشان تبين لي اذا كان في control ولا لا لو ما فيش control على النشاط الروماتيزمي ممكن ازود حاجه تانية مع البنسلين طويل المفعول لكن البنسلين ده ثابت لغايه سن 25 سنه وانا بنصحك برضو تعملي لها اشعه تلفزيونيه اللي هي الموجات الصوتيه الايكو على القلب عشان نشوف الصمامات اخبارها ايه وتتعاد كل ست شهور عشان لو في تلف في الصمام او ضيق او ارتجاع نكتشفه مبكرا وما نسيبوش لغايه ما يزيد وتحصل له مشاكل ونضطر نعمل تدخلات جراحيه ام عبد العزيز من الجيزه السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور نعم.
آه، انا عبوس لما باجي اقف يعني عشر دقايق او ربع ساعه بيجيني هبوط مفاجئ كده ما اقدرش خ... ما... ما اقدرش اقف منه عندك كام سنه هم؟
عندك كام سنه عندي 22 سنه 22 سنه فما بقدرش اقف منه لو وقفت ممكن يعني ما اقدرش ضغطك لازم أقعد له عشان ضغطك يروح شوية.
ضغطك بينزل مع الوقوف لازم نقيس لك الضغط وانت واقفه وانت قاعده في ناس عندها في ناس بيبقى عندها مشكلة في الجهاز العصبي مجرد ان هي تقف ضغط الدم ينزل بنسميه orthostatic hypotension اللي هو يعني هبوط الضغط ملعوف ثواني يا دكتور بتجيني دوخه وصداع باستمرار لو شميت صابونه اه بريحه شميت اي حاجه ابص الاقي الدوخه مسكتني يجيب بص يا بص يا ام عبد العزيز الحل بتاعك هقول لك اتفضلي وانا هشرح لك الحاله بتاعتك ماشي شكرا آه، الناس اللي هي بيبقى مثلا يتقاس لها ضغط الدم وهي نايمه ويطلع مثلا طبيعي 110 وبعد كده يقول لي انا بدوخ ده انا لازم أو عندي في العياده اوقفه اسيبه دقيقتين ثلاثه واقيس له الضغط وهو واقف لو الضغط نزل اكتر من 20 يعني مثلا كان 110 باقل من 90 وهو واقف يبقى في الحاله دي عنده حاجه اسمها orthostatic hypotension او ارتفاع الضغط في اللي واقف المفروض لما الواحد بيقف الجهاز العصبي السمبثاوي بيشتغل بيعمل تقلص في الاوعيه الدمويه بشكل يحافظ على ضغط الدم ما ينزلش عشان الدم مع الجاذبيه الارضيه بينزل لتحت فممكن في قابليه لهبوط الضغط بس بنسبه قليله اذا زاد عن 20 يبقى ده عنده orthostatic hypotension او هبوط الضغط مع الوقوف وده حله سهل جدا ادويه سهله بس لازم يتشخص الاول ايضا بالنسبه للناس اللي عندها الدوخه مع الحركه مهم جدا ان احنا نعمل رسم القلب ونشوف كده هل القلب بيزيد مع الحركه ولا لا ايضا نشاط الغده الدرقيه ممكن يكون مفيد جدا التحليل بتاعه اتصال جديد ندى من الجيزه ايوه يا ندى ندى ايوه بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي كل اللي حضرتك شرحته ده عندي كام سنه عندي 18 سنه ايه بقى اللي انا شرحته عندك جالي جالي موضوع الميكروب دوت السبحي أبوري.
اه وبرضه طلع عندي سرعه ترسيب عاليه تمام.
بنسبه حاجه و90 اه وكان عندي رومات... نشاط روماتيزم بنسبه 600 عملت الموجات الصوتيه على القلب عملت ايكو اه طلع في ارتجاع قال لي لا يذكر يعني حاجه حاجه بسيطه كده طب كويس الحمد لله ان هي حاجه بسيطه آه، اداني اداني بنسلين قطعت فيها كام شهر لا ما تبطليش يا ندى بقى لو سمحتي لازم تمشي بانتظام عليه الدكاتره محيرني جدا لا لا لا بصي بصي طالما حصل ان تاثر القلب بالحمى الروماتيزميه مش لازم اهمل بقى ما فيهاش فصال بقى كده ده انت الميكروب وصل وعمل لك ارتجاع في الصمام هتسيبيه لغايه ما يعمل لك تلف في الصمام خالص لا انا بصراحه الدكتور انا حسيت ان هو كبر لي قوي الموضوع رحت للدكتور تاني لا، قال لي- بصي، قال لي بصي.
شهرين وتبطليها لا لا لا لا البنسلين طويل المفعول طالما انت عندك اجسام مضاده وعندك قابليه ان يحصل نشاط تاني ده من مصلحتك يا ندى طب هو انا لما اخرها 10 ايام مثلا عن مش ميعادها مشكله هيبقى مش فيها ده؟
مشكله بس ترجعي لها يعني ارجعي لها تاني طب انا عايزه اجي لحضرتك في معهد القلب خلاص يبقى خدي من الكنترول المعلومات بتاعتي وتعالي لي وانا اظبط لك الحاله بتاعتك لكن نصيحتي لندى ولغيرها الناس اللي يثبت عندهم نشاط روماتيزمي وسرعه الترسيب تلا- تطلع عاليه والاجسام المضاده تطلع عاليه والبروتين المتفاعل C يطلع عالي ويعمل موجات صوتيه على القلب وبعد كده تبين الموجات الصوتيه ان عنده ارتجاع في الصمام ما يروحش يدور على دكتور تاني يقول له بقى ما تاخدش الحاله اتشخصت والحاله كامله والحاله مستوفيه الشروط ان احنا ناخد بنسلين طويل المفعول هو كل الهدف ان الطفل او الشاب او الفتاه عايزه تهرب من البنسلين طويل المفعول تقول لك اصل هي الحقنه تقيله اصل هي الحقنه بتوجع اصل هي بتتعبني انا دايما بقول احيانا بيكون الالم نعمه وليس نقمه بمعنى ان هي الالم البسيط بتاع الحقنه بتاع الشكه انا عارف هي تقيله شويه بتوجع في العضل لكن الالم بتاعها اقل قليل جدا من الالم لو القلب القلب تعب جدا واصبح فيه ضيق في الصمام الميترالي او الاورطه واحتاجنا جراحه قلب مفتوح لا قدر الله هيبقى الالم شديد جدا جدا معنويا وعضويا اتصال جديد اتصال من الامارات
الو ايوه ابو سيد ازي حضرتك ازيك يا ابو سيد مصر في الامارات
اهلا بمراتك اهلا بيك لو سمحت يا دكتور انا عاوز اسالك بس سؤال اتفضل
لو سمحت الارتجاع بتاع المريء ارتجاع المريء يرفع الضغط اه ممكن يؤدي لارتفاع الضغط ويعمل اعراض زي القلب بالظبط انت عندك كام سنه يا سيد انا عندي 33 كام عندي 33 33 سنه مدخن لا انا ما بدخنش يا دكتور طيب ارتجاع المريء ده اتشخص ازاي اصل انا يا دكتور آه، عندي ارتجاع في المريء اتشخص ازاي يا سيد اتشخص اتشخص ازاي
يعني رحت شخصت الضغط رحت قست الضغط مره طلع 154 على 94 لا عالي كده الضغط بتاعك اللي هي الدرجة الأولى من الارتفاع مرة واحدة بس ما نحكمش بيها لازم تقيس ثلاث مرات تاني مرة وتالت مرة بعدها خمس ايام يا دكتور يعني الدكتور خد علاج بس انا خفت من العلاج ورحت قست الضغط ثاني لقيته 146 على 86 برضه يعني في طريق الارتفاع طب المرة الثالثة طلع كام؟
المره الثالثه يعني خدت علاج يومين وتاني يوم ما خدتوش ورحت قست 135 على 76 علاج للضغط يعني خدت علاج للضغط اخدته بس مرتين بس ثالث يوم برضه بقى قبل ما اروح اقيس ما اخدتوش بص يا أبو سيد أنت كده شكلك كده عندك استعداد الضغط الدم يبقى عالي فلو انت خايف من الادويه وعايز تتفادى الادويه لازم تعمل شويه حاجات مهمه جدا في حياتك عشان تحافظ على نفسك والضغط ما يعلاش اول حاجه تبدا تقلل الملح من الاكل يعني الملح اللي تقلله من الاكل خالص المخللات تمنعها نهائيا والاكل بتاعك يبقى عادي بشويه والاكلات اللي بتيجي اللي هي ال fast food الوجبات الجاهزه من المطاعم اللي هي المشهوره آه، بيبقى فيها ملح زياده ده بيعلي الضغط فلازم تقلل يعني أنا الاكلات دكتور- دي انا دكتور امشي بالعلاج بتاع الضغط المصري الموضوعي بص انا هقول لك ابدا الحاجات دي الاول اللي انا هقول لك عليها تقلل الملح من الاكل جدا وتقلل المخللات جدا وتبدا تتمشى كل يوم على الاقل نص ساعه في خلال اسبوع تكون واصل في المشي بتاعك يوميا ساعه كامله مشي مشي بجد يعني مش تمشيه لا مشي يعني بيسموه brisk walking عارف مشي الهروله زي اللي بيسعى بين الصفا والمروه كده مشي في سعي ده مهم جدا وتحاول الوزن بتاعك لو زاد تقلل الوزن بتاعك شويه انا الوزن عندي يا دكتور 6 كيلو في ممكن في شهر ونص ولا يعني نص ست- ده هيساعدك ان يقلل الضغط جدا يعني الوزن القليل هيساعد ان هو يقلل الضغط جدا اذا النظام الغذائي مهم جدا تقليل الوزن مهم جدا وانا عندي حالات في العياده مجرد ان وزنها اتعدل الضغط بتاعها نزل ومش محتاجه تاخد ادويه ضغط يعني عندي كان لسه في حاله الاسبوع ده لما عرفت تنزل وزنها كان عندها الضغط عالي جدا بتاخد دوايين او ثلاثه للضغط وكان عندها السكر بدا يعلى مجرد ان هي الوزن بتاعها اتظبط وقفنا كل ادويه الضغط جات لي العياده ضغطها 120 على 70 بدون ادويه اذا تخفيض الوزن وتقليل الوزن وتظبيط الاكل والنمط الغذائي والتصالح مع النفس والحاله النفسيه لم مش كل علاج ضغط الدم ادويه احنا احيانا بنحتاج لادويه طبعا لكن جزء مهم جدا ومكمل وبالذات في الحالات اللي في الاول يعني بقول الضغط 150 140 على 90 احنا لسه في الدرجه الاولى او اللي هو المرشح يعلى هذه المرحله بتستفيد جدا من الاشياء الوقائيه اللي انا قلتها واللي دايما بقولها كل حلقه ومش هبطل اقولها لان احنا في بلد محدوده الموارد ميزانيه الصحه محدوده موازنه الدوله محدوده اذا الوقايه ناس يقول لك خير من العلاج لا انا بقول الوقايه تغني عن العلاج نفس المثل يتصلح يبقى الوقايه تغني عن العلاج لان هي الوقايه خير من العلاج معنى كده ان الوقايه ممكن يكون معها علاج لا لو انا عملت وقايه صح لن يحدث مرض وبالتالي لن يكون هناك حاجه للعلاج اذا الوقايه تغني عن العلاج ايوه اتصال من الجيزه الجيزه عليكم.
وعليكم السلام ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك الله يكرمك يا ابني بقول لحضرتك انا نعم.
عندي 60 سنه 60 سنة.
ووزني تقيل جدا وساعدت خشونه ركبتي على عدم الحركه اه وزني كام ما اعرفش وزني بس انا وزني تعالي آه.
واخد بال حضرتك انا من 2007 جاتني اعراض القلب رحت للدكتور قال لي عضله القلب متضخمه وفي كسور في الشريان التاجي بسيط فاداني علاج مكثف انا حاليا دلوقتي من 2007 لحد دلوقتي ماشيه على النطروماك فقط اه وما كل ما اخد علاج الضغط العالي بيعمل لي شرقه فبضطر اسيبه انا مقتصر دلوقتي على النوتروماك ال- ال- السؤال هنا هل أت- استمر عليه وفي حاجه تهنيني عن قله الحركه علشان اساعد نفسي ان انا قلبي ما يجيش ما ازمات بتقدريش تمشي خالص او مشروب او اي حاجه ت- ت- تساعد لا لا سيبك من الكلام ده يا ست الكل ما بتقدريش تمشي خالص تبقى يا دوبك الحمام بس كده اه وصلي وانا قاعده لا يبقى انت محتاجه لازم ادويه مكثفه وتقللي الاكل بتاعك جدا جدا جدا حاولي بقدر الامكان طالما مفيش حركه يبقى اكلك قليل جدا جدا و- دي فعلا انا اكل فعلا قليل وماليش في ال- في المسلسلات الامتناع بص الامتناع مهم جدا في امراض القلب والصوم والصوم جنه ووقايه ويمكن في دراسه حديثه اتعملت بره بينت ان احسن نظام رجيم غذائي او نظام غذائي اللي هو يوم ويوم يا ريت تصوم يوما وتفطر يوما ربنا كريم وده كان المصطفى بيوصي وقال خير الصيام صيام أخي داود يصوم يوما ويفطر يوما ويمكن الواحد لو صام الاثنين والخميس من كل أسبوع والثلاث أيام اللي هي القمرية أو اللي هي البيضاء هيبص يلاقي نفسه بيصوم تقريبا نص الشهر أنا يبقى الحمد بيصوم لله يوما فعلا الصيام حلو فعلا يا دكتور ويفطر ويفطر يوما آه.
فالصيام مهم جدا حلو فعلا فعلا السمره بحس ان انا مرتاحه ده هيحسن حالتك كتير جدا آه.
ولازم تتابع الضغط الدم بتاعك لو سمحتي لان برضو ممكن يكون الضغط ما اتظبطش واذا كان في بعض الادويه بتعمل الشرقه في مجموعات حديثه جدا من الادويه اتعملت بحيث ان هي ما تعملش الشرقه في مجموعه معينه مشهوره من الادويه هي اللي بتعمل الشرقه دي عشان كده انت حظك كل اللي تروحي له يكتبها لك فيجي لك الشرقه فتبطليها لا في ادويه حديثه دلوقتي ما بتعملش الشرقه دي ممكن تظبط ضغط الدم بتاعك طب استمر على النتروماك يا دكتور زي ما انا مهم جدا بس لازم تعملي فحص للقلب لازم تعملي رسم انا قلب ما تاني بقدرش اروح للدكتور بيني وبينك انا بكلمه في التليفون ويقول لي استمر عليه مدى الحياه ما هو لازم هتستمر عليه ومعاه كمان الاسبرين عشان يمنع الجلطات أنا باخد ولازم تاخدي دواء للكوليسترول لان طالما وزنك زياده اكيد الدهون عاليه لازم تاخدي دواء ينزل الكوليسترول مجموعه الاستاتين فدي مهمه جدا طب ما فيش اي مشروب او او اكل ي- يقوي عضله ما هقول لك بقى ما انتوا عارفين المشروبات اللي بتقلل الضغط لا بس لا تقوي لا- عضله القلب
بص حضرتك يعني الحاجات اللي هي مقويه لعضله القلب هقول لكم عليها دلوقتي طالما انت فتحت الموضوع ده اتفضلي وانا اشرحها آه، شكرا يا دكتور في بعض اغذيه معروفه ان هي بتقوي عضله القلب من ضمنها البرتقال يعني مشروب البرتقال ده مهم جدا للوقايه من امراض القلب والشريان التاجي الناس اللي عندها خسوف الشريان التاجي او ضعف عضله القلب البرتقال واحنا طبعا في الشتاء عندنا البرتقال والليمون وفي فيتامين سي والمواد المؤكسده ده مهم جدا فالبرتقال مهم جدا ايضا الرمان مفيد جدا لعضله القلب آه، ايضا التمر ويمكن انا دايما بحب اتكلم عن التمر لان كان المصطفى صلى الله عليه وسلم آه، بيقعد بالشهرين كما قالت احدى زوجاته ليس في بيته الا الاسودان التمر والماء التمرايه دي لما بقعد ابص لها بيقولوا لي انت بتتغازل في واحده بتحبها ولا ايه يعني التمرايه يعني سبحان المولى عز وجل وتبارك الله احسن الخالقين مرسومه بجمال والخ- والخطوط معموله باتقان لوحه فنان مبدع وجواها النواه كانها عارفين حضرتك لما بيكون في ماركه عالميه كده تريد مارك النواه ايضا كانها توقيع المولى عز وجل عليها نسبه السكر اللي هو البسيط سهل الامتصاص الفركتوز نسبه البوتاسيوم اللي هو بيقلل ضغط الدم يعني الملح اللي فيها ملح البوتاسيوم اللي بيقلل ضغط الدم واللي بيظبط نبض القلب وفيها ايضا الحديد وفيها المواد المضاده للاكسده اللي بتمنع تصلب الشرايين واحنا عارفين ان في جزء كبير جدا من تصلب الشرايين وقصور الشريان التاجي سببه التاكسد او الصدأ عمليه صدأ ويمكن ايضا طالما جت سيره الصدأ بيحضرني حديث المصطفى ان القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد فعلا الحديد يصدأ داخل الاوعيه الدمويه والحديث ده اتقال من اكثر من ألف سنه وجات كل الدراسات الحديثه في بريطانيا واحدى الموسوعات الانجليزيه نشرت الحديد يصدأ داخل الاوعيه الدمويه الحديدوس بيتحول لحديديك ويترسب في الشريان التاجي ويعمل قصور في الشرايين فالتمر فيه مواد مؤكسده بتمنع ايضا التين والزيتون ودول اقسم بيهم المولى عز وجل وقالوا والتين والزيتون والتين والزيتون دول بيحافظوا على حيويه الخليه وبيعملوا منع للصدأ والتأكسد ويعمل آه، وقايه من تصلب الشرايين وازمه القلب ويمكن انا هقف على آه، موضوع التين والزيتون بس بعد الاتصال ابو ياسر الو السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا دكتور؟
اهلا بيك واهل السعوديه الكرام آه نعم جزاك الله خير عندي سؤالين يا دكتور اتفضل السؤال الاول انا آه، اتعب من الوقوف اذا آه، وقفت آه، بش... آه، وقت اطول تت- آه، تعود بتحس بهبوط يعني ولا بتتعب آه، ارهاق آه، تتعب تعوني رجولي تعوني رجولي آه، الجهد آه، بتاعي بيقل مع الوقوف طب مع المشي ايه الاخبار إيه. واحس يجيني غزات في في القلب من الجهه اليمنى وجع في صدرك من الناحيه اليمين نعم اليمين طيب النغزه دي بتستمر قد ايه تستمر في حاله ال- ال- ال- في حاله الزعل في حاله ال- اه لا علاقه بالمجهود ولا الانفعال بس إيه نعم من اثناء الانفعال طيب الضغط الدم بتاعك اخباره ايه يا- آه، احيانا اذا اثناء الانفعال يرتفع الضغط عندي.
بيعلى شويه طيب السكر السكر حللت السكر لا لا سكر سليم الحمد لله آه، الكوليسترول والدهون الثلاثيه وعالي الكثافه ومنخفض هذه والله الكثافه ما حللت يا دكتور عملت ولا لسه لا لسه لسه لازم تعمل تحليل الكوليسترول والدهون الثلاثيه والدهون عاليه الكثافه ومنخفضه الكثافه ده مهم جدا لازم تعمل صوره دم كامله مهم جدا هي الاعراض طبعا باذن الله مش هتطلع الشريان التاجي بس عشان انا اقول ان مفيش شريان تاجي لازم اعمل فحوصات ويمكن ده فلسفه الطب الحديث ان انت ما تقفزش الى نتيجه مقدما يعني انا ب- بزعل جدا من شباب الاطباء اول ما واحد يقول له انا بشتكي من كذا لا لا ما تقلقش ما فيش حاجه ماشي ما تقلقش ما فيش حاجه بعد ما اوصل بالادله والقرائن عندي فحوصات الطب الحديث عملها عندي رسم القلب مع الراحه ورسم القلب مع المجهود عندي الموجات الصوتيه مع الراحه عندي الموجات الصوتيه مع المجهود عندي قسطره الشريان التاجيه عندي اللي هو المسح بالم- المقطعي بالكمبيوتر على الشرايين التاجيه بعد ما اعمل الحاجات دي والاقي ان مفيش حاجه اقول له ما عندكش حاجه لكن ما اقولش مفيش حاجه من غير ما اعمل حاجه فلازم استخدم كل الوسائل التشخيصيه اللي هي بتنور لي الطريق ما هو لو انا اقدر بالكشف وبالسماعه العاديه اشخص كل حاجه في القلب ما كانش في داعي لاكتشاف او اختراع رسم القلب بالمجهود ورسم القلب العادي والقسطره والمسح المغناطيسي والمسح الكمبيوتري فمهم جدا اعمل الفحوصات الكامله وبعد كده اصل لنتيجه اقول ان مفيش حاجه سواء كان تخطيط القلب مبدئي لكن قالوا سليم تخطيط القلب لا لازم تصعد في الفحوصات تكملها للاخر اذا طلعت سلبيه يبقى خلاص انا اطمنت طيب النغزات هذا القلب يا دكتور ان شاء الله غالبا هو بص ال- الوجع النمطي اللي هي الجهه اليمنى الوجع النمطي الوجع النمطي بتاع القلب ما بيجيش على هيئة نغزات حتى انا دايما بعلمها لشباب الاطباء بقول له ال hand sign علامه الايد دايما وجع القلب اللي هو سببه الذبحه الصدريه وازمه القلب يجي يقول لي كده في تقل على صدري حاجه قاعده بالكف انما النغزه اللي هي بواحد من صوابعه دي غالبا بتبقى مش من القلب شويه التهابات في جدار الصدر او جدار الرئه ويبقى علاجها سهل جدا ومش من القلب لكن عشان اصل الى هذه النتيجه لازم اعمل فحوصات القلب واطمن عليها وفي الحاله دي ان شاء الله ربنا هيطمنا عليك يعني السؤال الثاني يا دكتور جزاك الله خير اتفضل ل- لزوجتي اذا آه.
بذلت اي مجهود آه، تع- آه، الجنب الايمن الذي- الجنب الايسر آه، يتعبها ايه اللي بيتعبها يتعبها واذا نامت على ال- على الجنب الايسر كذلك اه تحس بتعب لما بتنام على جنبها بتحس بتعب نعم تحس بتعب اثناء النهوض لازم تعلي المخده شويه إيه، لازم تعلم خده شوي لازم تعمل موجات صوتيه على القلب عشان نشوف عضله القلب لان احيانا توت يا دكتور العين عندها سرعه آه، ضربات سرعة، القلب ضربات اه يبقى هي محتاجه حاجتين زوجتك محتاجه حاجتين محتاجه تعمل رسم قلب 24 ساعه هيشوف ضربات القلب السريعه دي بتعمل ايه ولا هي طالعه من بؤره كهربيه غير طبيعيه وهي اللي بدات تتعب القلب ولا لا واذا كان فيها لها علاج سهل جدا الحاجه الثانيه بنعمل موجات صوتيه بالايكو اللي هي الاشعه التلفزيونيه عشان نشوف كفاءه عضله القلب آه، اولى درجات هبوط القلب ممكن تكون اللي هي الواحد يجي ينام على ظهره كده يحس انه مخنوق او على جنبه يحس انه مخنوق ولازم يعلي المخده دي بتبقى آه، احدى العلامات يعني عشان انا اتاكد ان عضله القلب سليمه هعمل لها موجات صوتيه وان شاء الله ربنا يطمنا عليها ويطلع ما فيش حاجه ان شاء الله طيب يا دكتور تنصحنا ال- الحبوب الاسبرين هذه ياكلها الانسان يعني لو لا انا مش عايز اخدها كده على العام الوقايه بال- بالاسبرين الاسبرين دي لازم يكون في شروط معينه اللي عنده ضغط الدم عالي اللي عنده السكر اللي عنده الكوليسترول اللي جات له مشكله في الشرايين التاجيه ياخدها لكن كوقايه الواحد سليم ما عندوش حاجه لا انا ما بحبش اديها لان لها اعراض جانبيه وممكن تعمل جزاك الله خير يا دكتور واحنا نحبك كلها ربنا يخليك يا رب مع السلامه مع السلامة يعني الحقيقة سأل أسئلة جميلة جدا على الوقاية ويمكن واحنا بنتكلم على الوقاية أنا أحب برضه أنبه على حكاية الأسبرين والمسكنات الأسبرين آه، يعني مهم جدا لكن لما يكون له احتياج يعني الحاجة لما بتتحط في سياقها السليم بيجيب النتيجة السليمة لكن حاجة مش محتاج لها واستخدامها ممكن تعمل أعراض جانبية يعني أنا ما ينفعش إن واحد عادي سليم جدا يقول لك أنا بعد سن 40 بدأت أخد أسبرين أطفال كل يوم من نفسي بدون أي حاجة لا لازم يكون في دكتور وصفه لك وحاسس ان عندك عوامل الخرو- الخطوره او انت مهيئ لمشاكل في القلب فتاخد الاسبرين اتصال جديد ام عبد الرحمن من دمياط
الو السلام عليكم اهلا بيك
ايوه يا دكتور اتفضلي.
بقول لحضرتك نعم
آه، بقول لحضرتك يا دكتور آه، انا جالي آه، تعب كده اول ما جالي في القلب اه فعملت رسم قلب وعملت ايكو اه ف يعني ع- قالوا لي ان هو ارتجاع في الشر- في صمام المطران ارتجاع بسيط يعني درجه بسيطه
ايوه بسيط بس الالم بقى موجود على طول يا دكتور الالم بيزيد عليك عملت ايه امتى الموجات الصوتيه
ايوه بيزيد عليا ورحت للدكتور الفحص بالموجات الصوتيه آه، عملت من إيه؟
حوالي ثلاث شهور كده من حوالي ثلاث شهور ولسه الالم موجود انت عندك كام سنه يا ام ايوه عبد الالم الرحمن موجود ورحت للدكتور تاني قال لي ده هو ايه روماتيزم على القلب عندك كام سنه انت
تسعة- آه، 29 اه يبقى في الغالب ده 29.
ممكن يكون د- وطي ال- التل- التلفزيون لو سمحتي واسمعي من التليفون عشان الكلام يبقى واصل بصي يا ام عبد الرحمن مبدئيا انت محتاجه تاني تعيدي ايوه يا الم- دكتور بقول لحضرتك بقى مم. انت مبدئيا محتاجه تعيدي الموجات الصوتيه في مكان آه، آخد متخصص الحقنه اللي هي طولت المفعول ثاني هتاخديها تاني طالما في ارتجاع في الصمام انا في بعض حالات روماتيزم القلب بديها مدى الحياه يعني هو الناس اللي ما جالهاش مشاكل في القلب من الحمى الروماتيزميه ممكن عند سن 25 سنه ابطل البنسلين طويل المفعول لكن الناس اللي جالها ضيق او ارتجاع في الصمام الميترالي ده ممكن اديها الحقنه مدى الحياه فانا بنصحك انك تعيدي تاني الموجات الصوتيه في مركز قلب متخصص وتعيدي تحاليل النشاط الروماتيزمي وغالبا هتحتاجي ترجعي حقنه البنسلين طويل المفعول مدى الحياه. اتصال من القاهره، قاهره المعز ربنا يطرح عليها الامن والسلام والسكينه وترجع تكون بلد الامن والامان في القريب العاجل ان شاء الله. ايوه
السلام عليكم ام عمر اتفضلي. وعليكم السلام.
السلام عليكم وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور آه، حضرتك آه، انا كنت دايما بحس بهجان في الفتره اللي انا فيها عندك كام سنه يا ام عمر؟
آه، 42 يا دكتور 42 سنه لسه صغيره.
اه ال- النهجه كده مع اي مجهود حتى لو بقعد اصلي واقوم من الصلاه ما آه، الاقي نفسي عالي من امتى الحكايه دي بدات عندك؟ امتى بدات؟
بقى لحضرتك حوالي ثلاث شهور تلات فعملت شهور.
التحاليل الكامله آه.
منها تحاليل الدهون اللي هي منخفضه الكثافه آه.
فلقيت حضرتك 141 عالية عالي اه آه.
فطبعا آه، م- آه، مش او طبعا الضغط عندي انا مش من مر... مش من مرضى الضغط ولا السكر فوجئت ان الضغط بقى مثلا 160 170 ما هو ده السبب بقى.
وبعدين رجع انخفض تاني ده السبب يا ست الكل بص يا ام عمر كده نعم.
انت الضغط عندك كده مرشح نيالة وعندك الدهون عالية الحاجتين دول مع بعض مش كويسين عندك حد في البيت بيدخن ولا لا
لا والله ما عنديش حد زوجي ما بيدخنش الحمد طيب لله الحمد لله ابعدي عن اي حد مدخن دلوقتي بيسموا التدخين السلبي التدخين بيد الاخر له آه، ضرر على القلب وانا هشرحه بعد شويه لكن انت واضح ان الضغط بتاعك بدا يعلى لازم تقيسي الضغط ثلاث مرات متباعده يعني انت بتقولي ايوه انا هروح حضرتك على ثلاث مرات مره الاقيه 140 مره الاقيه 160 مره الاقيه 120 آه.
تمام لكن في ومع مرتين طلع فيهم السموميات عادي.
شميت حضرتك ريحه سجاير زي ما حضرتك بتقول ما بتتعبي.
بقدرش اخد نفسي فيها بص انت محتاجه بصي مش لازم نبدا ادويه للضغط ولا للكوليسترول ولا للدهون العاليه دي ممكن تبداي بالنظام الغذائي ابداي ظبطي الاكل بتاعك ما تاكليش بملح آه، قللي المخللات او امتنعي عنها تماما الاكل بتاعك يبقى عادب تقللي الدهون بلاش تعملي بالسمنه الصناعي او السمنه الطبيعي اللي هي السمنه البلدي آه، حاولي تعملي بزيت الذره او بزيت الزيتون الاكل بتاعك ويبقى مسلوق وني في ني ثلاث شهور كده وان شاء الله هتلاقي التحاليل دي اتظبطت عندك وحاولي لو وزنك زاد شويه تقللي الوزن بتاعك وتعملي تحليل صورة الدم بتاع الهيموجلوبين عشان تشوفي لو في شوية أنيميا برضه ممكن تاخدي فيتامين وحديد هيحسن لك النهجان بتاعك وبرضه محتاجة تعملي موجات صوتية على القلب عشان نشوف عضلة القلب لأنه ممكن يكون دي تكشف لنا إذا كان الضغط ده آه، مستمر ولا لا في بعض حالات يقول لي الضغط بتاعي عصبي وبعد كده اعمل له موجات صوتيه الاقي عنده تضخم في جدار القلب يبقى ده بيدي مؤشر ان الضغط ده مش عصبي ده ضغط مستمر في الحاله دي هتحتاجي دواء للضغط فاذا انصحك بانك انت تظبطي الاكل بتاعك تقللي الوزن بتاعك تبداي تتحركي شويه تبعدي عن المدخنين تعملي موجات صوتيه على القلب عشان نشوف آه، الجدار القلب السمك بتاعه قد ايه وبناء عليها هعرف اذا كنت انت فعلا محتاجه دواء للضغط ولا لا وربنا يطمن عليك ان شاء الله ام عمر تانية من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور انا من سنه بيجي لي وجع جامد قوي في صدري عندك كام سنة يا أم عمر؟
إيه، 28 28 سنة عملت الليكو على القلب ثلاث مرات ما فيهوش اي حاجه طيب الوجع ده له علاقة بالمجهود ولا الانفعال؟
ولا موجود ولا انفعال ممكن يبقى قاعده كده عادي بيستمر قد إيه الوجع ده؟
ممكن يقعد كذا يوم كذا يوم ده مش من القلب في الغالب ممكن يكون شوية برد أو التهابات آه، في جدار القلب أو قال كده لي التها- التهاب في العصب بص يا ست الكل عشان نقفل هذا الملف انت محتاجه تعملي رسم قلبي بالمجهود طالما الرسم العادي ما بينش حاجه او الموجات الصوتيه ما عملتش حاجه اعملي مع المجهود كده ونشوف الاخبار ايه لان في بعض الحالات ما بتظهرش في رسم القلب العادي وتظهر لما يعمل رسم قلبي بالمجهود بتبين انا كان عندي حمى برزنيه وانا صغيره طيب ما هو ده ممكن يكون سبب يبقى محتاجه تعيدي الموجات الصوتيه تاني في مكان متخصص لان في بعض الناس بتبقى في حاجات بسيطه ما الاجهزه بتاعتها قديمه او لا، أنا الخبره عملت قليله في خصوصي.
عملتي في مركز متخصص خلاص يبقى احنا مطمنين ما فيش عندك نشاط روماتيزمي ولا حاجه يبقى انت وعملت تحليل تعملي روماتيزم ليه؟
وروماتويد وعملت صوره الدم كامله والم- والحمى البرزنيه كله ما فيش اي حاجه كل التحاليل كويسه يبقى انت محتاجه تعملي رسم قلبي بالمجهود تاني وتشوفي صوره الدم الكامله بتاعتك اخبارها ايه برضه لان احيانا عملتها زم...
ما فيش اي حاجه الهيموجلوبين كام 11 طب ما ده قليل المفروض ما يقلش عن 12 الانيميا الحد الادنى 12 انت كده انيميا لازم تاخدي حديد وفيتامين وفي ناس لما الهيموجلوبين بتاعها بيوصل 13 وهي كانت 11 ال- النهجان بيروح والوجع بيروح لان الانيميا بتعمل اعراض زي اعراض الشريان التاجي بالظبط نهجان والم واتفضلي وانا هشرح النقطه بتاعت الم الصدر دي الدكتور قال لي الالم دوت فوق القلب بالظبط لا اعملي بس تظبيط للانيميا دي الاول وبعد كده نشوف بقى بقيه الحاجات اتفضلي يا حضرتك آه، في اتصالات كتير جت عن ألم الصدر في اتصال جديد أحمد من القاهرة وبعد كده نكمل
السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يا أبو حميد عندك دكتور إيه لو سمحت كنت عايز استفسر حضرتك انا كان عندك كم سنة يا أحمد؟
نعم عندك كم سنة؟
إيه 27 27 سنة اتفضل إيه عندي حمى بلازميه من إمتى؟
وكنت باخد البنسلين طويل المفعول اكتشفتها في سن كام يا أحمد؟
نعم اكتشفتها في سن كام؟
من من ابتدائي وانا صغير آه وماشي على الحقنة لغاية دلوقتي ولا بطلتها؟
لا هو انا انقطعت عنها من من إمتى؟
من ثانوي كده يعني من ثانوي ليه يا أحمد كده؟ طيب الموجات الصوتية على القلب أخبارها إيه؟
لا هو انا ما عملتش موجات صوتيه ده كلام يا أحمد طيب بدأت تشتكي من أعراض دلوقتي؟
اه في آه، اوقات آه، نهجان؟
نا- ايوه نهجان و...
ضربات قلب سريعة؟
نعم ضربات القلب السريعة؟
لا هو مفيش ضربات قلب سريعة.
المجهود بتاعك قليل شويه المجهود قليل شويه المجهود قليل شويه اه هو مجهود قليل شويه عشان الوزن برضه اه يبقى لازم تعمل موجات صوتيه على القلب عشان نشوف الصمامات ان شاء الله ربنا يطمن عليكم ما يطلعش فيها حاجه بس عشان نشوف الحمى الروماتيزميه دي ما وصلتش للقلب ولا لا المفروض اللي جاله نشاط روماتيزمي او حمى روماتيزميه جزء مهم جدا من الفحوصات بتاعته الاشعه التلفزيونيه اللي هي الموجات الصوتيه على القلب لان لما بيحصل نشاط روماتيزمي اول عضو بيتاثر اللي هو القلب وخاصه صمامات القلب واول صمام بيتاثر اللي هو الميترالي واللي بعد منه الاورطه فمهم جدا نشوف الحمى الروماتيزميه اثرت على القلب ولا لا لان ممكن يكون عيب بسيط جدا او تلف بسيط جدا حصل في الصمام وما بيكونش محتاج تدخل ومحتاج ادويه بسيطه جدا لكن يعمل اعراض النهجان والوجع والقلق والتعب ويحس الانسان هو مريض قلب وهو مش مريض قلب طيب دلوقتي احنا الحلقه بتاعت النهارده كانت عن الوقايه من امراض القلب واتكلمنا على حاجات مهمه جدا اتكلمنا عن الحاله النفسيه والتوتر والانفعال في مجتمع اصبح يموج بعد 25 يناير نفسنا نبدا نهدي الايقاع شويه ونرجع بلد الأمن والأمان بلد السكينة ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فدي مصر ذكرت في القرآن يعني آه مكة اللي هي آه البيت الحرام ذكرت مرتين مصر ذكرت خمس مرات في القرآن يعني مصر دي محروسة بعين الله والكنانة هي بيت السهام بيت المواهب والطاقات وهي طليعة الأمة العربية والإسلامية نفسنا نستعيد الأمن والأمان والهدوء والسكينة ونتعلم نختلف مع بعض كلنا قلبنا على البلد ليه بنوجع قلوبنا نختلف باعتدال نختلف ولا نتعارك ولا نتشاجر ولا نتصادم ولا يقتل بعضنا بعضا لازم يكون الحوار نتعلم الحوار والمصطفى مؤسس مدرسة الحوار كان يعني لينا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم كان لينا هينا وكان بيجيله الأعرابي الجاف الغليظ يشده ويقوم الصحابة عمر والصحابة عايزين يفتكوا بهذا الرجل ويقول له اهدأ تعلم الحوار الهادئ الحوار المنطقي الذي يعلي من قيمة العقل ومن الهدوء ودايما الكلمة الطيبة كشجرة ثابتة أصلها في كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء فالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فلازم الكلمة تبقى كويسة جداً والكلمة مهمة جدا ومسؤولية وأمانة ونبتعد عن التخوين والتجهيل والبغض وثقافة وفلسفة البغض والكراهية والحقد دي اللي تعبت قلوبنا فعلا مرضى القلب زادوا جدا في مصر بعد الأحداث الأخيرة نتيجة تعب القلوب وتعب القلوب جزء كبير منه معنوي بالمقام الأول ومعنوي بامتياز نتعلم كيف نتحاور بهدوء مهم جدا السلام والسكينة وأنا دايما بقول ومصر على المقولة بتاعتي القلب السليم معنويا هو قلب السليم عضويا يعيش في الدنيا خالي من أمراض القلوب المعنوية من الحقد والبغضاء والكره والتطرف والغيرة ويلقى المولى عز وجل في الآخرة وهو سليم معنويا رزقنا الله بقلوب سليمة متعافية متماسكة متصالحة مع السماء مع المولى عز وجل تتنزل عليها الطمأنينة والرحمة ومتصالحة مع الذات ومع العشيرة ومع الأقارب ومع المجتمع وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع طب القلب وحديثنا المتجدد من القلب وعن القلب وإلى القلب محدثكم دكتور جمال شعبان
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا والرحمة اسم ومسمى